فكره ان ايه ان ان في اول حاجه مشكله حاصله ان انا أ- آه، عنديش ادراك خالص ان ربنا سبحانه وتعالى موجود في المعادله وان هو اللي بيحرك الكون ده وان هو اصلا انا المفروض عبد عند ربنا سبحانه وتعالى وفجاه بدات ادرك ان في انا كنت ماشي غلط حتى انت نجم كنت بتقول ايه؟ بتقول تقريبا آه، حته موسى بن عمير يعني اه يعني موسى بن عمير او حتى قبل موسى بن عمير هو كان بيقول ان انا ماشي في الحياه عادي وايه ده ده في حاجات فاتتني امم يا نهار ابيض ايه ده كله النعم دي كلها وايه الحاجات اللي لما مجرد بس ما تبص لها تحس براحه بال كده و... وطهاره داخليه فاهم الحاجات دي ما, ما كانتش بتبقى موجوده انت بتكتسب كل مثلا انواع السعاده في حياتك ب... بشويه حاجات عبيطه ماديه زي مثلا آه، اي حاجه بقى بتاعت الشباب يعني مش لازم نذكرها كلها بس يعني كلها حاجات ماديه انما فين الحاجات الروحانيه فين الحاجات اللي انت يعني بتقعد تتامل في المكان الخلوي بتاعك ده مش هو خلوي صح؟ انت سالت يعني ايه خلوي؟ فاهم؟
كان- ف- كان فالح- فضل.
الحته دي احنا دلوقتي في, في, في زمن سريع وفي صناعه كبيره وفي لو انت ما ركبتش القطر ده هيفوتك وهتضطر تركب متاخر فهتبقى الناس سابقاك وانت لا ففي سرعه وفي حياه صعبه قوي يعني فاهم اللي هو حياه روبوتك شويه برضو حياه حاسس ان احنا مش متفقين على الفكره بتاعت الب- ال- الموضوع يعني ايه لا بالعكس احنا الفكره كلها حد ما- ماشي في الحياه الصعبه دي قوي بيشتغل مثلا بيروح يقابل اصحابه بيخرج آه كئيب قاعد في البيت ما بيعملش حاجه تمام آه واحد يعني الحلقه مش بادئه من هنا فكره اليقظه اللي انت بتقوله ده مش في مرحله اليقظه لا لا هو اللي انت بتقوله ده في مرحله التوبه ما يعني أنا- لا، ما إيه؟
أنا- يعني في مرحله واحد حياته صعبه قوي وعايز يفوق انه تاب انا مش بتكلم هنا عن الفوقه بتاعت انا عايز اتوب لا لا لا مش دي انا قلت هو انا تاب بقى بتكلم خلاص.
هنا واحد انا عايز اوصل لربنا انا انا خلاص انا قررت ان أنا عايز اتربى انا انا عايز أ- أ- أ- انا عايز اعمل حاجه في الدين احنا ايه البدايه ايه ال start ماشي احنا بنذاكر عارف خلاص من زمان.
اوكي طب ن- انتوا ليه مش مفيش آه، تقديم طيب؟
نخش على طول نبدا بتقديم طيب طيب ماشي نبدا بالتقديم ماشي فين الكاميرات دي جايباني دي اوكي طب انت عدل معلش طيب آه، كنا مرين كده بشويه تجارب عايزين نعيشها مع بعض و- وحاولنا نشرح مع بعض كده سريعا فكره بودكاست فاحنا ككونسبت احنا بنحاول نعيش مع واحد قرب من ربنا سبحانه وتعالى بدا ياخد خطوات لربنا سبحانه وتعالى وعايز ربنا سبحانه وتعالى وواجه شويه حاجات في حياته وهنج في حاجات ومشي في حاجات اللي هو انا
و- وبعدين او ادرك فكره التوبه وعدى فكره التوبه وبدا ياخد خطوات كمان لربنا جميل ان اللي قدامك آه، يعني ايه آه، هو كان بيسمعك انما دلوقتي هو بيتفرج عليك اه ما هو يعني وهنعيش بقى هنعيش مع الفكره دي كتير وهنواجه مشاكله اللي هيواجهها وهنواجه الح- الحاجات اللي هيفوق بيها ازاي وان كل اللي هو فيه دلوقتي احنا عدينا بيه يعني آه، آه، انا حاسس بيك بجد يعني يعني كنت بقول زمان ان لا اصلاح بدون صلاح انت مش هتقدر تبقى مصلح الا لو انت فعلا خضت تجربه الصلاح ليه لانك انت عشت اللحظات اللي اللي جاي بعدك بيعيشها فهو بيتألم بتقول له انا مش دكتور انا انا بدي انا قبل ما اديك خبره دكتور هديك خبره مريض راق او مريض عدى المرحله دي فانا هطمنك ان الالم اللي انت فيه ده كتير قوي فيه بل انا عايز اقول لك ان هو ده حاجه طبيعيه جدا جدا جدا يعني انت عارف الولاده اما كله بي الست بتصرخ والكل قاعد قلقان شويه و- ولدت وكله قاعد فرحان وماسك ال baby وفرحان و... ال- ال- اللي انت فيه ده مخاض طبيعي جدا بعده حاجه جميله قوي إيه، ما ترجعش لورا ما ترجعش إيه، إيه، في ناس اول ما بتدخل في الطريق لربنا سبحانه وتعالى هو بيبقى مش عارف ال start ده فين إيه، إيه، مش عارف يبدا منين مش عارف هو هو في ايه يا جماعه انتوا انتوا جبتوني هنا ال- لا و- والجميل ان يدرك ان ايه ان احنا واحنا هنتناقش عشان عشان ايه نكمل الفكره احنا يا جماعه كلنا عندنا صعوبات بنواجهها وكلنا حاجات بنتعب فيها وبنوصل في الاخر لربنا سبحانه وتعالى انت ممكن في الموقف اللي انت فيه ده توصل لاعلى مراتب وتوصل لاماكن كتير جدا جدا تخيل إن هي صعبه هي مش صعبه وتخيل ان مثلا مشاكلك هتخلص لما توصل لها مشاكلك مش هتخلص لما توصل لها بالعكس هيفتح لك مشاكل جديده هتشوف حاجات جديده و- وبعدين وده علامه النجاح انت لو بتبني مشروع كل ما بتنجح في خطوه نجاحك في الخطوه بي بيحل مشكله وبيعمل مشكله فبتعالج المشكله اللي بعدها بتحل المشكله وبيظهر مشكله هي دي الحياه لاخر لحظه وهو دي جمالها بقى فاحنا احمد نجم معانا بنقعد ندردش مع بعض كده شويه وانا حبينا الدنيا تبقى ايه تبقى قريبه يعني احمد نجم موجود احمد نجم طيب احنا ده
يعني هنولف مع بعض يعني اكيد آه شايف ان الموضوع اللي هو قبل ال- التوبه او اليقظه دي ليها علاقه بالكبرياء يعني الكبرياء ده معقوله اه الكبرياء مع ده ربنا لا ولا مع اللي بيكلمك في الدين مع نفسك انت بتبقى عندك كبرياء قوي مبني على طبعا حاجات زي ايجو ايجو وهمي يعني زي انا الأنا.
الايجو اه الانا الايجو الوهمي ده مخليك عايش في حته اللي هو انا كذا وانا كذا وانا شخصيتي يعني زي كده.
عالم امريكي كده اسلم ف... فكان اتفرجت له على فيديو يعني بيحكي عن تجربته اول مره بيصلي وهو مش قادر يتخيل انه يحط راسه على الارض مش قادر و... م- ب... ب... يعني قاعد يحكي مده عن معاناته بس ده level عالي آه، فبيقول قلت بعدها سامحني يا رب انا جاي من مكان بعيد قوي الكلمه اثرت فيا يعني هو فاهم يعني هو فاهم انا يا رب جاي من مكان بعيد قوي سامحني ان انا مش قادر اتكسر قوي ف- قصدك ده هو قصدي ده بس ده ال level العالي طبعا منه انما في level عادي جدا اللي هو بتاع الشباب كلها دلوقتي او اغلبها يعني حته ان انا شخصيتي كذا انا شخصيه مثلا آه، بتتعصب بسرعه انا شخصيتي آه، ما اعرفش كلامي دبش ما بعرفش وأنت مبسوط اوضب من كلامي نفسك كده ايه مبسوط من نفسك كده ما هي طب ما هي دي الشخصيات بقى دي دي اللي قبل اليقظه نفسها يعني قابل نفسك كده اكيد هو ممكن يكون قابل نفسه ما هي دي مفيش خسائر ما هو اللي بيخليه يقبل بسبب اللي كده بيخليه يقبل نفسه هو الكبرياء ده الايجو الوهمي ده الايجو الوهمي اللي بنيه لنفسه ان انا كذا وكذا وكذا لا انت ممكن انت كل الحاجات دي تقدر تغيرها دي صفات وحشه واحد دخل آه، يعني مكان علاج ادمان ف... فهو رافض رافض انه يدخل فحد حبيبي عمل معاه حاجه جميله قوي كده آه، جاب له ورقه وقسمها خانتين كتب في واحده المكاسب وكتب في واحده الخسائر قال له انا عايزك تكتب دلوقتي اللي انت حياتك اللي فاتت دي كلها بالطريقه اللي انت كنت عايش بيها انت كسبت من وراها ايه وخسرت من وراها ايه آه، في علم النفس يقول لك آه، يعني طول ما الانسان في شهر العسل بتاع آه، الادمان بتاع ال- اي حاجه بقى من الحاجات الغلط يعني هو مش قادر يتخيل ان حد بيقول له انت عايز تتغير او انت عايز تفوق افوق ايه ده انت اللي عايز تفوق آه، بيقولوا بيدخل بعد كده في حاجه اسمها السقوط يعني عاي- زي واحد بيسقط في بير لا لسه بقى القاعه القاعده الثالثه قال لك وهو بيقع هو مش حاسس ان في مصيبه هو لسه مش فاهم انه بيقع بس هو هو رايح في مصيبه وخلاص هو ماشي بكل سرعه على طريق المصيبه قال لك وانت برضه بتكلمه في مرحله السقوط وبتقول له لازم تفوق هو مش فاهم يعني ايه افوق افوق ليه آه، قال لك امتى بيجي لك يعيط عند مرحله القاع والارتطام طراخ فوجئ ان هو بيشرب مخدرات سرق اللابتوب بتاع صاحبه عشان يجيب بجرعه فوجئ ان مراته راحت رفعت عليه قضيه خلع فوجئ ان فوجئ انه اضطر يسرق حبيبه وصاحبه عشان يجيب جو... فوجئ بقى ان لا لا ده ده ده ده, ده ما... فبيقول له اكتب لي الخسائر الحته دي حلوه قوي يعني انا بحس ان من بدايات اليقظه اكتب لي الخسائر اكتب لي انت انت لو كملت كده يعني انت ما خسرتش حاجه بسبب الطريقه اللي انت عايش بيها دي ف وفي فرق بين يقظه واحد هو ماشي في طريق غلط وانا عايزه اعمل U-turn ويرجع وبين واحد عمل ال U-turn وبيقول لي ابدا منين بقى انا خلاص انا عايز اوصل لربنا فعلا انا مش انا مش في غيبوبه المعصيه ولا ولا ولا لا, لا, لا انا و- انا وصلت للقاع وارتطمت وعرفت ان انا كنت غلط وقررت ان انا اتغير وان انا ارجع لربنا ايه البدايه ايه الستارت مين اللي يطلعني اول سلمه عشان اخرج بره القاعه اخرج من النفق ده ازاي بقى انا نزلت قوي انا ب- كنت شايف منظر لمنجم فحم وقع العربيات المقطورتين عامله زي النمل جبل وقع عليها يعني انا مش قادر اتخيل الناس دي حصل لها ايه مش قادر اتخيل الناس دي يعني نسال الله العفو والعافيه فهو واحد بيقول لك اخرج ازاي بقى من النفق ده ما هو هنا هنا النقطة مهمة قوي ان حد ادرك وهنا فكرة الواحد فاق يعني هو فاق ان الحياة آه، مش هي دي وخلاص بدا يجي يعني هو جاي مسلم شويه ان يا جماعه انا عايز بقى اقرب عايز احط اول خطوه يعني حاسس ان انا كان نفسي يعني عندي مشكله كبيره ان انا عايز اخد الخطوه طب خلاص يبقى الخطوه دي عامله ازاي بقى وبعدين بيلاقي حاجات سمع عنها قبل كده كتير وهو مش حاسس يعني هو مش عارف ان ده الصح بتاعي يعني مثلا انا دلوقتي عايز اقرب من ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي خلاص انا الحمد لله حبيت ربنا والحمد لله عرفت ان ده الطريق والحمد لله عرفت ان الصح كده والحمد لله عرفت ان مفيش غير الطريق ده طيب الخطوه الاولى ايه يعني ستيب ايه ان انا اكمل انا خايف اصلا ما اكملش انا متعود على حياه بقالي مثلا 20 ولا 30 ولا 70 ولا 50 سنه على حسب الشخص اللي بدا امتى وما فيهاش بقى ايه انا اقول لك يعني التجربه بتاعتي انا شخصيا كان ليها علاقه باني كسرت الايجو ده اللي هو بصيت لنفسي في مرايه كل حاجه اتكسرت حسيت بايه بقى قبل ما تكسره قبل ما اكسره ايه اللي حسسك ان في ايجو اصلا مش عارف انا ما عنديش اي فكره ايه اللي حصل بس اول ما اتكسر على طول انا بصيت لنفسي نظره دونيه قوي نظره حقيره اللي هو ابتديت اللي هو ايه القرف ده انت ازاي بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ايه كل ده يعني اوريدي انت كنت شايف نفسك فين وفجاه كل حاجه اتكسرت فاول ما بصيت البصه دي انا كنت بقى انت تايه فمحتاج الايه السماع ده محتاج تسمع لناس يغذوك فاهم من الناحيه الصح عشان يبنوا لك الثقه في نفسك الحقيقيه مش الوهميه اللي انت كنت حاططها لنفسك بالظبط اه فده اول ما حصل اول ما تم يا نهار ابيض
في فرق كبير قوي بين الحاله النفسيه والحاله الحقيقيه يعني النبي عليه الصلاه والسلام ابنه مات ابنه الوحيد مات فربنا نزل له يعني برقيه عزاء من فوق سبع سماوات مكتوب فيها ان اعطيناك الكوثر انت خدت كتير قوي انت خدت اللي محدش خده في الدنيا وذكروا بالنعم انت في نعم تانية يعني ما فصلي لربك وانحر اذبح شكر لله انت لو عرفت النعمه اللي انت فيها دلوقتي واللي مستنيك عند ربنا بسبب صبرك على اللي انت فيه والخير اللي هيجي من ورا اللي انت فيه انت هتذبح آه، شكر لله فالحاله النفسيه انا زعلان الحاله الحقيقيه صلي لربك وانحر شكر لله آه، قوم لوط وجاء اهل المدينه يستبشرون جاي فرحان بقى وبالنسبه له بقى ايه فاكر ان الملائكه دول مجموعه شباب وعايزين بقى ايه يعني ينالوا منهم وكده آه، ربنا بيقول وقضينا اليه ذلك الامر الملائكه بقى قالوا لسيدنا لوط ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين دول بينهم وبين الخلود في جهنم 3 4 ساعات اللي قاعدين يضحكوا دول وفرحانين دول حالتهم النفسيه انه فرحان جدا انما حالته الحقيقيه ده 3 4 ساعات وداخل جهنم ومش طالع تاني والعياذ بالله ف... ف... فاحيانا الانسان بيبقى عايش في حاله نفسيه هي وهميه مش لانك فرحان يبقى انت فعلا تستاهل انك تفرح ومش لانك زعلان يبقى انت فعلا في وضع محزن انت ممكن تكون في فتح وانت قاعد زعلان ومتهيألك ان الدنيا يعني انا فاكر كان استاذ طب نفسي عندنا في الكليه دخل يدينا محاضره psychiatry فقال لنا على فكره يا جماعه في يوم من الايام لو واحد منكم بقى يعني دكتور نفسي لو جالك واحد زعلان ما تخافش منه ما تخافش منه لان كل حاجه تزعل انما تخاف من اللي جالك فرحان قال ده الخطر الحقيقي ده فرحان ليه؟ يعني ده غالبا مش مرض نفسي ده مرض عقلي ده, ده خلاص هنجنن بقى داخل في شيزوفرينيا بقى في, في ربنا حاجات يعافيك.
كتيرة دخلت دماغه ولوثت له كل حاجة لوثت له ال- ال- ال concept of happiness فعلا اللي هو السعادة الحقيقية اللي هي بتبقى داخلية راحة البال الصفاء اللي بيبقى جواك ده دي دي يعني مش أي حد بينولها واللي بينولها لازم يبقى قريب من ربنا لا وال, وال يعني خلينا نتكلم مثلا الناس ال- اللي بيؤمنوا بال meditations وال عارف حاجة ال- تمام اه meditation طبعا اه الروحانيات دي بيوصلوا لجزء منها ولكن لما بيكون انت متبع حاجه بقى كيان اكبر بكتير اللي هو الدين الاسلامي نفسه فانت بتروح في وادي تاني خالص والاسلام عامل زي يعني انا بحس ان ال- يعني العبادات في الاسلام عامله زي open buffet تعرف لما تدخل open buffet آه، احط لك حدتين مثلا آه، آه، حاجه احط لك شيش واحط كان كنت في في فندق كده كان فطار غدا عشاء open buffet يعني آه، فكان جميع انواع اللحوم جميع انواع الاسماك وجميع يعني بص اللي انت عايزه فانت نازل قاعد تنقي حاجه انا بحس الاسلام كده يعني ايه الصلاه دي هتديك احساس نفسي انت لا تتخيله صلاه الفجر هتديك احساس تاني الصيام هتديك احساس تالت الصدقه هتعيشك في جو رابع ال ال السواك او صلاه السنه او صلاه الوتر الذكر كل ذكر بقى ده عالم غير العالم التاني خالص صلاه على الرسول غير التز... التدبر في الخلق غير التدبر في المقابر إيه، غير انك تتكلم عن ربنا تتكلم عن ربنا دي قصه تانية خالص غير حفظ القران ده عالم تاني غير التدبر في القران وجلسات تدبر القران غير حضور درس ايماني غير انك انت تطلب علم بقى وتذاكر فقه وعقيده غير انك انت تقعد مع شيخ او تقعد مع مربي او تقعد مع صاحب نفسك توصلوا لربنا وبتتكلموا عن الله مع بعض او تدرس اسماء حسنى مش ممكن اخطر اوبن بوفيه موجود على وجه الارض طب انا انا هنا بس بحسها فصيل بس محتاج أ- يعني ايه ارجع خطوه خطوه واحده لورا بس انا هتخيل مع حضرتك تخيل وهتخيل معاك يا نجم تخيل آه، انا دلوقتي كنت نايم مش شايف بعمل حاجات غلط بعمل حاجات صح ب- ب- ملخبط يعني وفجاه استيقظت صحيت من النوم حاله استيقاظ جديده كده فقت اه عندك مم.
امتحان الساعه 10 والساعه 10 ولا 10 ولسه نايم فحد قاعد يرزع عليك على الباب آه، ف- فقت بقى فقت انتبهت ال 10 دقايق دول هتعمل فيهم ايه؟
بالظبط انا اول حاجه أنا عايز اول حاجه انا واحد دلوقتي لو حطيت ايدك تاني هتنام انا خفت تمام انا انا فاكرها وانا في عمره آه.
وانا في عمره حطيت- اول مره حطيت ايدي تاني مع حاجه اشرحها
اه طب ح- ثانيه وقايم اه عملت سنوز يعني دوست على المنبه كده قلت له انا استنى انا انا اول مره في حياتي افهم يعني ايه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه النوم هنا مش معناها نام مش معناها نام ساعتين بعد العصر انا هغفل تغفيله صغيره يصحى يلاقي نفسه ايه غفل على ولن تعود قلوب الى ما كانت عليه يلاقي خلاص ال ال ال اللحظه الجميله الفوقه الجميله اليقظه الجميله اللي حصلت له راحت تاني نام بقى خلاص سحب في النوم تاني فانت اخطر لحظه في الموقف كله هي اول عشر ثواني اول ما بتفتح عينك ما تنامش انا انا انا فاكر صحيت اقوم الليل في الحرم المكي فانا صاحي في الاوضه ها الساعة مثلا كام؟ مثلا الساعة واحدة اتنين مثلا بالليل اه بس ثانية واحدة صحيت على أذان الفجر انا فاكر تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم أنا بصحى مفزوع لأن أنا عارف إيه هتحط راسك ما انتش هتقوم تاني هتلاقي الفجر راح هتلحق الفجر هتلاقي هتلاقي نفسك عليه العوض بقى.
ما اظن كان في فيديو كده لطيف بيجيب واحد بيصحى يروح شغله تمام فالمنبه رن فكان الساعه 7 تمام وشغله مثلا 9 مثلا ف... فهو عمل ايه راح عم... سنوز راح موقف المنبه وعمل كده بيبقى راح المنبه رن تاني بيبص لقى 8 تمام راح قافل داس على الايه على المنبه وراح عامل بالكم كده بيبص لقى 9 راح قافل المنبه ومعاد شغل 9 قافل المنبه وعمل كده بيبص يعني هو هو الفيديو جايب لك بالظبط هو عمل ال- الفيديو كفكره يعني غمض عينه بس غمض عينه واحده ثانيه ثالثه ساعه ساعه ساعه ساعه ف... فانا دلوقتي فقت مش هتقدر تغمض عينيك اه مش عايز مش عايز اغمض عيني اعمل آه.
ايوه أعمل إيه يعني يعني كي كي يعني قول الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها يعني يعني سيدنا يوسف قول ولكن في النهايه وهم بها يعني قول ابن عثيمين وقول كثير من المفسرين بقى فيه هم مش همه يعني مش هيمد ايده عليها ولكن بقى فيه هم جوه قلبه بالفتنه دي وبالشهوه دي آه روضته وفي بيتها وعن نفسي وكلام نفسي وكلام اللي بيلمس النفوس هيت لك انا كل اللي كنت بعمله ده عشانك انت انت مش فاهم انا يوم ما قلت لك كذا كان عشانك انت انت ما فهمتش يوم كذا كان عشانك انت الكلام بقى اللي هو ايه بقى ففي النهايه ولقد همت به ها وهم بها احيانا انا انا هقع يا رب يعني انا لولا ان راى في حاجه هنا حصلت من عند ربنا سبحانه وتعالى في حاجه ربنا وراه ايه الله اعلم مفيش ولا مفسر لحد دلوقتي قادر يشرح لولا ان راى ايه لولا ان راى برهان ربي ربنا نور البرهان اللي هو ضوء الشمس ربنا نورها له من عنده سبحانه وتعالى فانت اللحظه دي بالذات انت عايز تشوف حاجه تقومك انت عايز تقوم عارف حفت الجنه بالمكاره يعني الجنه الجنه من بره شكلها ايه يا ترى شكلها حلو قوي ولا حلو نص نص مرعب مرعب مخيف الجنه من مخيف مم.
الجنه من بره شكلها وحش مش جدا هروح لا خلاص مستحيل. الجنه من بره كلها تضحيات وكلها الام وكلها مجاهده وكلها تعب وكلها سهر ف- ف- الجنه من بره صعبه جدا عكس النار بقى النار من بره تحفه حاجه ماجيك حفله فاهم مم.
مش دي حفلة ممكن هناك.
اجمل بنات واجمل ازياء مفيش أز... واجمل اصحاب واجمل سهرات واجمل خروجات و... الح... لو انت بصيت على الجنه من بره انت لا يمكن تقرب منها الحل لولا ان راى حل انك تعلى وتشوفها من فوق لو ما قدرتش تعلى عمرك ما تقدر تكمل عشان كده وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض مش في الارض على هو عشان يبقى رجليه في الارض ولكن هو فعلا مش باصص على الدنيا هو باصص على الاخره آه، عشان يبقى ماشي بهذه المشيه العظيمه ولازم بيبص من فوق ف- وهي دي فخرج على قومه من المحراب على ده واحد جاي من علو سيدنا زكريا جاي من فوق من المحراب بقى عبد ربنا شاف فتح اللي هيبص على النار من بره مستحيل مش هيجري عليها ما جريش ليه انت عايز اجمل من كده ايه حرام عليكم يعني يا اخي ده يعني آه، لا لا لا لا بص بس اطلع بص من فوق شوف الحقيقه إيه انت لو بصيت الدنيا هتبقى سهله قوي الدنيا هتهون قوي انت آه، كل المكاره اللي موجوده حوالين الجنه دي مش ه- هبتدي اتعامل معاها بس اشوف من فوق اعدي ما ببقاش شايف على المكاره بس اغلبنا باصص على المكاره ومش شايف الجنه بالظبط.
ما انت عشان تبص من فوق انت بتعدي بحاجات كتيره قوي يعني انت ب- النظره اللي من فوق دي مش اي حد انا عايزك تصحى بقى انا عايز اقول لك صح النوم مم.
صح النوم آه، ده انت يعني النهارده صحيت بدري شويه كده فقلت ايه آه، نام فقلت طب بس يعني ادخل بس ال- يعني الحمام كده في يعني دخلت الحمام اتوضى ولا انام طب اتوضى ونام وانت بتوضي اتوضيت بعد كده بقى ضميري انبني طب ركعتين قمت اصلي ركعتين وانا بصليهم افتكرت ان انا ايه ورايا استخاره ما كنتش عملتها استخاره مهمه جدا ولازم اخد فيها قرار النهارده طب ركعتين استخاره بعدها بقى على السريع صليت وانا في لا ده كان في استخاره تانية مهمه جدا صليت ركعتين استخاره فقت كده فلقيت زوجتي يعني كان في مشوار مهم كده عايزه ما تيجي نعمل المشوار بسرعه نزلت اتحركت خلصت 20 مصلحه الحمد لله ان انا صحيت ده كانت هتبقى مصيبه لو كنت نمت كل المصالح دي هي دي انت اول خمس دقايق ازاي تعديهم ازاي الشيطان ما يضحكش عليك ساعه ال... ساعه اليقظه دي ما اصل انت شقى عمره مش بالهزار يعني ده تعب فيك قوي فهو هو مش هيفرط فيك بالساهل مش هضحي بيك ف... وانا دايما اقول انا عندي مشكله انا بصحى بس حد يقومني على السرير يعني عارف انت ايه انا بصحى عادي جدا وعارف بصحى بس للاسف ولا جنبي.
بقى للاسف م.
احتمال كبير قوي حد- السرير ده م.
ما تلاقيش حد يقومك منه يعني حاش حاسس بيك لسه م.
اصل انا دلوقتي انا مثلا انا ماشي آه، انا عايز امشي في الاوتوستراد فانا ماشي في عباس العقاد فقاعد يا جماعه حد يجي معاه الاوتوستراد لوجه الله فواحد ما والله يلاقيش انا واحد.
اسف والله ده انا داخل الشركه دي تيجي معاه الاوتوستراد عشان خاطري والله العظيم ده انا ده انا شغلي هنا ما تيجي معاه الاوتوستراد لا لا لا لا انت انت الحل انك انت تمشي لحد اول الاوتوستراد هتلاقي ألف عربيه داخله هتلاقي ألف واحد تلقائيا تيجوا معاه الاوتوستراد يا عم انا في الاوتوستراد اصلا طريقي طريقك يلا نشد مع بعض على الطريق فانا عايز امشي في طريق الدين فانا في الاول مفيش حد يصحيني مفيش حد يبقى جنبي في الاول هتصبر عشان كده في اول سور في القران ربنا يقول للنبي اقرا اقرا دي مفرد ولا جماعه مفرد مفرض قوم الليل مفرد ولا جماعه مفرد قم فانذر مفرد ولا جماعه السوره اللي بعدهم اياك نعبد واياك نستعين مفرد ولا جماعه جماعه فاول الطريق النبي كان لوحده لازم هتصبر على فتره انت فيها لوحدك ولازم تعرف تدير اول خمس دقايق دول ازاي معلش معلش ممكن ربنا يبعت لك اللي يساعدك ربنا كريم بس لازم تعرف تدير اول خمس دقايق شويه هتلاقي نفسك خلاص وصلت للاوتوستراد هتلاقي ألف واحد معاك اياك نعبد اياك نستعين بقت نون الجماعه بقى وبقت آه، يمشون على الارض ه- هونا وهو الجماعه خلاص إيه، لازم توطن نفسك من الاول ان ما ينفعش تغفل تاني اصحى لا يغفلوك هو الايد اللي اللي بتاخد تاخدك من السرير وتقومك دي اللي هي اقرا او السماع طب.
فكره ان انت تغذي نفسك بحاجات فعلا هي اللي هتقومك هي اللي هتعرفك الطريق هي اللي هت- هتقولك على الستبس ما هو انا بحس ان وقتها يعني ايه وقتها عارف يعني هتكلم بكل صراحه كمان الواحد بيحس ان هو جاله كتير يعني مرات كتير حد ص- صحي لاي سبب من الاسباب عارف إيه ده انا هتكلم عن نفسي بس واحد بيصحى بسرعه أنا سهل تخبطني كده اصحى او مثلا صحي نومه تقيل شويه فبيصحى بالجامد فانا صحيت كذا مره بس كم مره قمت من على السرير هي دي الفكره يعني ودي اللي اظن احنا اه مش عاملينها.
كان في بوست على الفيس بيقول لك سبب مشاكلنا كلها اللي ضيعتنا انا مش هنام انا بس هريح خمس دقايق آه. آه، ما هي بالظبط عارف حاجه انا ببدا دايت يوم الاحد ف-
انا عايز اقول لك ده- إيه، ده- ادرك اللحظه الفارقه آه.
انت في لحظه الوقت 10 ل 10 10 ل 10 اللي هو يعني احنا عشر خلاص فضل 10 دقايق
انت مش متخيل انت الساعه 2 الظهر هتبقى فرحان قد ايه ياه الحمد لله انا صحيت الحمد لله انا ما سمعتش الخطيره اللي جات لي خمس دقائق تريح وقوم تاني ما تريحش دلوقتي سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ع- في ص- في, في معاناه حقيقيه واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه انتوا مجانين شويه الخشب وشويه الطوب ده ده قاعد تتأله ليه وتقول له يا حبيبي وتقول له خ- يا, يا, يا- يا نصيري يا ولي في الح... انتوا مجانين انتوا مخكم في حاجه يعني انت- تبقى عايز تزعق لهم اللي هو تقول لهم هو قاعد يصرخ في ابوه يعني وابوه مين ازر ازر من المؤازره ابوه ده كان بطل بس في الب... ابوه ده اللي بنى الاصنام ليهم فسبحان الله فسيدنا ابراهيم خد من ابوه القوه بس في الحق بقى ابوه كان في الباطل وهو في الايه وهو طلعت القوه بتاعته في الحق انا عايز ارخم بقى رخمه حاجه رخمه كده واسال الشيخ حازم شمال تمام اول آه، خمس دقايق اول خمس دقايق ياه عايز ارجع بيك الزمن كده اول خمس دقايق وازاي كنت حضرتك نايم زي زي اغلب الناس ما كانت نايمه وفجاه فقت ايه اول خمس دقايق اللي حصل؟
اول خمس دقايق اللي حصل معايا حاجات كتير بصراحه يعني ايه آه، بيسموها اول ثلاث دقايق في عمر الكون يعني ال- وايه اللي حصل يا ترى بعد ال Big Bang يعني فكان في كتاب عندي كده الواحد من ال Nobel winners يعني كان بيتكلم عن اول ثلاث دقايق في عمر الكون فانت حلو قوي انك انت ترجع كده هو اول خمس دقايق حصل ايه آه، اول خمس دقايق كان عندي كذا حاجه كذا حاجه انا مش هقول انا صحيت ازاي انا التصحيه الاولانيه كانت حفظ القران انما انا اول ما صحيت كان ممكن انام تاني بسهوله جدا جدا اول خمس دقايق عملت ايه اول حاجه كتر السماع سمعت كتير عارف انت انت محتاج في الوقت ده تسمع كتير تسمع دروس كتير تسمع مقاطع كتير انت محتاج تبقى حريقه سماع في البدايه ليه انت ما انتش متخيل انا ممكن اكون دلوقتي بديك مثلا ايه بديك مقطع خمس دقايق المقطع ده خبره 30 سنه القصه مش في الخمس دقايق انت عارف ال- السفينه اللي كانت آه، واقفه فجم يصلحوها ما عرفوش فواحد جه اما خبط تخبطتين آه، آه، آه، مشت فقال لهم هاتوا لي مش عارف كام الف جنيه قالوا له يا عم ده انت خبطت تخبطتين قال لهم ماشي هو 100 جنيه تمن التخبيطه والباقي كله تمن العمر اللي انا فهمت اخبط فين فانت آه، اللي بيديك الدروس واللي بيديك المقاطع الايمانيه واللي بيديك الكلام ده فعلا آه، دي حقن نور بتتحقن في قلبك حصيله السنين اللي فاتت ال- عايز يخرجها لك من خبرته في آه، انا عايز اوصلك لقول الله فلما افاق قال سبحانك اول ما فاق اول ما ما ما قام ايه ده هو في اله بالجلال ده ويوم القيامه ويوم يعض الظالم على يديه على يديه يعني ايه يعني اتجنن يعني فات عقله يعني اصيب بالجنون يوم القيامه ما هو اللي بيعض بيعض على ايده بيعض على... انما واحد ماسك كده الاثنين واحد يصرخ ده واحد اتجنن ده واحد فات عقله هو فات عقله ليه الايه اللي قبلها ايه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه يعني هو بيفاجئ ان في سماء اتفتحت نزل 50 60 مليار ملك ده السماء الاولى بس بعد كده السماء الثانيه اتفتح نزل 300 400 مليار ملك بعد كده السماء الثالثه اتفتح نزل 2000 3000 مليار ملك بعد كده نزل كونتليون ملك بعد كده مسك نزل كوادريليون ملك بعد كده نزل هو هو ك- مين دول ده دول جنود الله في السماوات بس ده لسه ملائكه سدره المنتهى وما فوق سدره المنتهى ما نزلتش ده لسه ده انا ده انا كنت مجنون بقى انا كنت بعصي هذا الاله ازاي انت في الوقت الاولاني ده انا فاكر انا كنت كل درس بسمعه انا فاكر واحد صاحبي دي كانت اول تجربه في حياتي زلزاليه زلزله حياتي انا كنت في اجازه سنه اولى طب ومش لاقي حاجه اعملها بقى فقابلت واحد صاحبي كده فقام اديني شريط قديم كده قوي آه، ما اداهوليش ده هو كان عنده في البيت بقول له ايه ده قال لي ده ده درس آه، للشيخ محمد حسان فبقول له مين الشيخ محمد حسان ده يعني ما ما عرفوش طبعا نهائي يعني قال لي ده داعيه يعني داعي الى الله وقلت له الدرس ده ايه؟ قال لي اسمه آه، يا تارك الصلاه. قلت له ما تجيبوا لي اسمعه. فانا قاعد اسمع الدرس انا مش قادر اتخيل يعني بص انا انا انا انا قعدت اسمع الدرس انا وصلت في نهايه الدرس ان انا انا ودني وقفت وبدات تطلع دخان هو هو هو كل دي معلومات في الدين هو فعلا الكلام ده مظبوط هو اللي منفرط في الصلاه بيحصل له كده هو هو الجنه كده والنار يعني الجنه دي مش شويه خضره وميه هي النار دي مش حريقه هو هو الموضوع طلع كبير بالمنظر ده هو هو ربنا عظيم قوي كده إخ، انا فاكر يومها قمت قافل الاوضه بتاعتي عليا وقمت نازل تحت ال- زي تحت السرير كده وطفيت النور وتخيلت انا الوقت في القبر وانت لو دخلت في القبر انت هتعمل ايه فالتجربه كانت بالنسبه لي صعبه جدا وفعلا دي كانت اول تجربه زلزاليه في حياتي كانت بسبب ايه انا بدات اسمع اللي بيقع في جهنم يوم القيامه وهو بيقع في جهنم والعياذ بالله بيقول ايه وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير بيقول يا ريتني اديت وداني لا للدين يا ريتني سمعت
ما هي دي الغشاوه اللي بتبقى محطوطه عليه الحجاب المانع العازل اللي هو بيخليك عايش في ال...
انت بتتصدم اه لا هو انت بتبقى عايش في حته كده يعني ه- هيسمع حضرتك حضرتك بتقول كلام مهم قوي وعميق قوي بس هو مش شايف غيره ممكن يكون شايف غيره ه- هيحس باللي انت بتقوله وقت هيفهم وقت صحي هو لو كنت سمعته وهو نايم كانش هيسمع حاجه طب ايه بقى ايه اللي ممكن يخلي يعني م، في شيخ تخيل الطالب بتاع الساعة الموظف اللي صاحي الساعة 9 ده يعني سيب يا عم التخفيله الاولانيه كله غفل يعني كله ظبط المنبه وايه وعم سنوز وقفل.
اه وقفل.
بص ق- يعني خلاص يعني قول يا عم بتاعت الساعه 9 دي تخيل لو ساعتها سمع مقطع بيقول له انت عارف انت عارف الامتحان اللي انت رايحه ده انت لو نجحت فيه انت انت عارف انت هتاخد كام في الشهر انت انت انت متخيل الامتحان اللي انت رايحه ده انت عارف الامتحان ده انت لو سقطت فيه الامتحان ده انت هت الامتحان ده انت خسرت مستقبلك انت والدتك آه، هي ممكن الضغط يرتفع وممكن تفقد حياتها بسبب نزيف المخ انت والدك هيجي له سكته قلبيه ويقع فيها انت عارف انت هتقابل مين النهارده لما تنزل انت هتقابل ناس هتعمل معاهم صفقات في حياتك وهتعمل معاهم كارير شيفت في حياتك هتدخل في مجالات خطيره في حياتك انت عارف انت لما هتنزل هيحصل ايه هو خلاص نوم مين يا عم انا انا انا, أنا عايز حد يفوقني دلوقتي لما بننزل جولات في الشارع وبنقابل شباب شاربين مخدرات لما بنبدا نتكلم معاهم الكلمه اللي بتطلع من لسان واحد منهم ايه ابوس ايدك ما تفصلنيش ما ت- انا ما صدقت عملت دماغ يا عم انا سارق الفلوس دي من واحد صاحبي عشان أ- بس ايدك ما تفوقنيش اه اه هو- هو بي بي الكلمه اللي بسمعها ما تفصلنيش سيبني طاير سيبني في اللي انا فيه ما تفوقنيش ع- وفي واحد منهم بقى بيبقى موده تاني بقى بيبقى ايه كلامك جميل قوي يا شيخ انا مره واحد صاحب كافيه اه ده اجمل انا اتعلمت ان الجولات الدعويه على اصحاب القهاوي اجمل حاجه هو الكلام ده غلط يا جماعه هو معقول؟
شارب مره كان في واحد عامل شاشه واحد صاحب كافيه كبير وعامل شاشه في شارع كبير جدا آه، وعامل شاشه كبيره ومش مشغل غير قنوات ابشع قنوات ممكن تتخيلها فانا يعني كنت راجع من مدينه الانتاج الاعلامي ف فشفت المنظر فقلت اكلمه ادخل اكلمه كنا الساعه حوالي 3 بالليل اتاري انه شارب الراجل قاعد طول ال- ما انا بكلمه كلامك جميل قوي يا شيخ انا مش فاهم ان هو شارب. وشال الشاشه قعد ثلاث اربع سنين شال الشاشه بسبب ان هو ايه في اللحظه دي جت معايا يعني فهو سلاح ذو حدين يعني ف لا انا حاسس كمان آه، يعني حاجه انت بتوصف حاجه بتوصف كده وصف الشاشه والكلام ده اظن يعني في اللحظه اللي هو كان يدعي فيها السعاده شاف سعاده حقيقيه شاف سعاده الدين بجد شاف اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني شاف رب هو بيوصف واحد كان واق- موقف الشارع كله و- و- وفاتح ال- ال- العربيه من ورا ومركب طقم صوت مزلزل الشارع م.
و- واصحابه كلهم ملفوفين حواليه آه، وقاعد يرقص آه، في الشارع دخلنا عليه جوله واحد صاحبي بيكلمه عن ربنا بعد ما فاق وهو بيفوق كده قال له انا من ثلاث ايام كنت بقطع شرايين ايدي وبحاول انتحر لا حول ولا قوة إلا بالله.
انا مره في ندوه في في جامعه من الجامعات واحد جه قال لي انا حاولت انتحر 17 مره ما ما تصدقش الضحك اللي من بره بالظبط تصدقهاش لا انا عايز اقول حاجه لا، يعني حاجه بتتكلم عن موضوع آه، ادركت قد ايه عارف دي scroll scroll واحد واحد بي scroll كده على ال social media بيقعد يقلب يقلب صباعه ده ان انا لو انا بقلب درس او بقلب فيديو خمس دقايق او بقلب بحاجه قد ايه ضيعت حاجه مهمه جدا جدا جدا طب ما تسمع بيقول ايه حتى لو ايه ما انت كده كده بتضيع وقتك في الاعتكاف شاب قال لي قال لي انا قبل رمضان طالع عرب نفسي من فوق بيت انتحر
اه ده كان معاه في الاعتكاف واحد ربنا قدر عند بيته واحد اداله حاجه يسمعها في الدين ثلاث دقايق ونص
لا ما بالظبط يعني فعلا الواحد محتاج يعني زي ما حضرتك بتقول يسمع كتير زي ما انا أصل كده انا شايف إن الحقيقه يعني ان احنا بنضيع وقت كتير جدا يا جماعه يعني scroll ده ممكن اقعد scroll او اقعد اقلب في الفيسبوك ولا السو- ولا السو- ولا انستجرام ولا غيره ممكن اخد لي مثلا تسع ساعات وانا عايز ربنا وانا فايق وانا صحيت طب بدا لا فاهم لأن الناس اغلب الناس تصحى من النوم بتعمل ايه؟ تمسك موبايلاتها شويه تمام اغلب الناس بت- بتيجي تنام بتمسك موبايلات عشان تنام تقعد لها ساعتين على السرير ماسكه الموبايلات او بتقعد لها ساعه بعد على السرير اول ما تصحى طب ما س- طالما كده كده هتقعد الساعه طب ما تسمع فيديو ما هتلاقيه قدامك 100% هيظهر قدامك داعيه بيتكلم شوف مين اللي انت بتحبه والشيخ جوجل قدامك واكتب آه، فلان الفلاني مقاطع لفلان الفلاني هتلاقي الدنيا كلها قدامك ولو ما كتبتش لقيته اسمعه يعني هتلاقيه قدامك ظاهر لك كده في وسط فيديوهات كتير بيظهر لك فيديو دعوه طب ما تسمعه بتقلبه ليه؟
انا عايز اقول لك ان السماع ده آه، آه، هو ده مش طبيعي بس يعني هو ده اللي بيحصل دلوقتي 90% من الناس اللي بتلتزم بتلتزم بسبب ان هو سمع حاجه اكيد بس, اثرت فيه وغيرته بس ده بعد اليقظه بعد اليقظه يعني ما ينفعش انت بتقول دلوقتي مثلا حته ان هو طب ما تسمع لا ده مش هيسمع اللي هيسمع اللي اوريدي صحي خلاص اه لو كان واحد عيلا عايز ربنا يعني فاهم هو خلي بالك في نوعين هيسمع آه.
انت مش محتاج تقول له هو لا هيسمع.
لا ما عارف اللي بيحصل ايه دايما اللي بيحصل زي ما فكره النوم كده انا صحيت عايز ربنا تمام بقلب في الموبايل تمام لقيت ربنا ولقيت حاجات تانية هو ربنا سبحانه وتعالى فاهم؟
بيقول حتى اذا ما جاءوها ربنا بيوصف لحظه العرض على الله امام شفير جهنم على شفير جهنم آه، آه، حتى اذا ما شاءوا ما جاءوها شهد عليهم ايه سمعهم وابصارهم مم.
وجلودهم اول عضو في جسمك بيشهد عليك ايه سمعهم ليه على حسب اللي انت اديته ودنك على حسب طريقك في الحياه اللي ادى ودنه لحد بتاع شبهات وبتاع الحاد وبتاع هو بيلاقي نفسه غصب عنه مش في السكه دي اللي ادى ودنه للمطرب الفلاني والبتاع الفلاني هو ماشي في السكه دي وع- اللي ادى وطبيعي.
ودنه لحد بيكلموا عن ربنا وع- اللي ادى ودنه لحد بيكلموا عن النجاح هو مش في السكه دي هنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء طريق حياتك يعني يعني هل كل واحد نقدر نهديه او ن- نحاول نعرفه الطريق الهدايه الصحيح لا بس هو زي ما انت قلت واحنا دلوقتي مش بنتكلم على اللي في غيبوبه ونقول له اصحى كان في بعد ال- احنا بنتكلم في واحد صحي دلوقتي وبيقول لك انا عايز اوصل لربنا بقى انا بحس ان انا كل- عايز اتربى ايه البدايه مم.
اول شهر في التزامي ده اسمه ايه خطوه اولى التزام دي ايه خط مش هقول له آه، آه، بدايه الهدايه لا لا لا لا قبل بدايه الهدايه قبل بدايه الهدايه خطوه اولى التزام آه، اول اول شهر في في, في البدايه عشان اكمل لان 95% من اللي بيقعوا بيقعوا في اول شهر ما كملش اصلا يعني اليقظه دي بتيجي لكذا شخص ولكن على حسب كل واحد هيستخدمها ازاي وهيستغلها ازاي مفيش ولا واحد ولا واحد هتقابله في حياتك ما صحاش في يوم من الايام مفيش ولا واحده ما جاتش في يوم من الايام قالت انا عايزه اتوب مفيش ممثله انت بتعمل ولا مغنيه ولا راقصه ما جاتش في لحظه وقالت يا جماعه انا قررت اعتزل وقامت منزله بوست تبت الى الله وهو حد من المنتجين ولا المخرجين ف- يكلموني فاحنا نعمل ايه فانا اعمل ايه دلوقتي مثلا انا خلاص اعمل عشان ما ارجعش تاني بقى ما هو تمام.
كتير قوي قاموا نايمين تاني
يبقى نفهم صحوا تحت يبقى, الانقاض يبقى نفهم آه، صحوا في اول ليله في القبر نفهمهم هو انت صحيت ليه وانت بتصحى لمين
بالظبط دي اهم دي اهم خطوه تقريبا اللي هو البدايه فكره انك تعرفه انت انت صاحي لمين وايه خساير لو نمت تاني تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور والله تكفل لغراسك رزقا مقدور